من له أذنان للسامع فان المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في تاريخ الكنيسة العظة الثالثة والعشرون عن القديس أغسطينوس
ما يقوله الروح للكنائس
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كنت قد وعدتكم ان نبدا بالكلام عن الاباء الذين كتبوا باللغه اللاتينيه واتكلمنا المره اللي فاتت عن العلامه تورتليانوس والمره دي هنتكلم عن القديس اوغسطينوس القديس ايه اوغسطينوس اول حاجه اقولها لكم فكره عامه عن تواريخ حياته عشان تعرفوا في اي عصر عاش وايه آه، حياته هو ولد سنة 354 ميلادية وتنيح سنة 430 ميلادية وعمره 76 عاما ولد في الجزائر في شمال أفريقيا في مدينة تاغوستا واتعمد سنة 387 كان عمره 34 سنة وكان رافض العماد في صغره لأنه أراد أنه لما يدخل المسيحية يكون ملتزم بما فيها وهو لسه ما كانش عايز يلتزم في ذلك الحين كون أن هو تعمد سنة 387 وتنيح سنة 430 معناها انه لم يحضر اي مجمع من المجامع المسكونيه المجمع مجمع نيقيا سنه 325 ما كانش اتولد المجمع الثاني في القسطنطينيه سنه 381 كان لسه ما اتعمدش مجمع افسس سنه 431 كان هو تنيح يبقى لم يحضر اي مجمع من المجامع المسكونيه لكنه حضر مجمع افريقيا اللي عقد في قرطاجنة وكان ساعتها أسقف اتعمد سنة 387 رسم كاهنا سنة 391 بيد فاليريوس أسقف هيبو بعدين استعان به إنه يبقى أسقف مساعد له سنة 395 ثم صار أسقف الإبارشية بتاعة هيبو بعد نياحة أسقفها فاليريوس بعدها بسنة على طول سنة 396 ودي تورينا إن حكاية الأسقف المساعد لأسقف الإبارشية كانت مسائل موجودة من زمان في القرن الرابع بالنسبة لأغسطينوس دي أول نقطة عن حكاية حياته تاني نقطة كان أغسطينوس شابا في منتهى الذكاء وكان متفوقا على زملائه في الدراسة وكان شخصا رقيق الطبع جدا آه لما ولد أبو أم أمه هي القديسة مونيكا درس التعليم الابتدائي في بلده وبعدين ودوه في معهد مادورة عاش بعيدا عن والديه فعاش في حياة الطياشة مع أصحابه في الأول ما كانش أسرته عندها فلوس تعلمه تعليم جامعي قعد سنة كده من غير دراسة وبعدين اتعلم التعليم الجامعي في قرطاجنة درس الخطابة والفصاحة ودرس الحقوق لكن رفض أن يكون محاميا قال إن المحامين كتير منهم بيعيشوا في حياة الكذب عشان يكسبوا القضية طبعا مش كلهم اتعلم الفصاحة والحساب والهندسة والموسيقى بدون معلم لكن استغل هذه الأشياء ليس لصالحه أنهى دراسته في قرطاجنة انضم إلى ألمانيين أتباع ماني الهرطوقي عاش في الفلسفة الأفلاطونية الأفلاطونية الحديثة ولما عاد إلى بلده رجع لقرطاجنة لكي يكون مدرسا للفصاحة كان بينه وبين تلاميذه محبة كبيرة جدا جدا كتير من الأساتذة كانوا يتعالون على مستوى الطلاب وما يختلطوش بيهم وعلاقتهم بيهم في فصول الدراسة فقط لكن هو كان يختلط بهم ويحبهم ويتكلم معاهم فكان محبوبا جدا من تلاميذه سافر إلى روما ولكن نتيجة بخل الناس في روما في ذلك الحين ما كانش بيجد مصروفاته الضرورية فذهب إلى ميلانو في ميلانو بدأت الخطوات الأولى لتغيير حياته في ميلانو تعرف على الأسقف أمبروسيوس وكان أسقفا فصيحا جدا وكان واسع في العلم والمعرفة وكانت محاضراته لها تأثير كبير في النفوس فهو تأثر جدا بأمبروسيوس لاحظوا أنه تأثر بأمبروسيوس أكتر من الفلاسفة اللي درس ليهم وتأثر أيضا بكاهن شيخ كان موجود هناك ثم بدأ يعد نفسه للعماد كان أوغسطينوس محبا للحقيقة وللبحث عن الحقيقة وقبل العماد أخذ فترة من الخلوة جلس فيها إلى نفسه وجلس باحثا عن الحقيقة وتأثر بأشياء دعته إلى التوبة فما هي الأشياء التي دفعت أغسطينوس إلى التوبة أستطيع أن أذكر أربعة أمور دفعته إلى التوبة أول شيء دموع أمه أمه القديسة مونيكا كانت تبكي كثيرا من أجله وترجو من الله أن يعود إليه أغسطينوس وكان أمبروسيوس يقول لها إن ابن هذه الدموع لن يهلك دي أول نقطة تاني نقطة مرارة الخطية مرارة الخطية يعني ليست الخطية كلها لذة ومتعة إنما فيها أيضا مرارة واللي بيمشي في الخطية بيجي يوم يزهق منها ويمل منها ويتعب منها نقطة تانية حياة التأمل التي كان يعيشها أوغسطينوس وبحثه عن الحقيقة ومما أثر فيه أن أحد أصدقائه أتى إليه بسيرة القديس الأنبا أنطونيوس كانت السيرة قد كتبها القديس أثناسيوس لروميا بعنوان فيتا أنطوني يعني حياة أنطونيوس قرأها وتأثر بها جدا لأن وجد فيها جوا روحيا يسمو على المتعة العالمية التي كان يعيش فيها وكذلك سير بعض الرهبان الآخرين تأثر أيضا برسائل بولس الرسول وخصوصا الرسالة إلى روميا الإصحاح 13 إنها الآن ساعة لنستيقظ فلنبعد عن كذا وكذا وكذا إلى آخره تأثر أيضا بعظات القديس أمبروسيوس ولما طلب من أمبروسيوس نصائحه وعرض عليه رغبته في التوبة وفي العماد نصحه القديس أمبروسيوس أن يقرأ سفر إشعياء النبي إشعياء النبي سفره يبدأ أولا بعتاب من الله للناس اللي بيقول انصتي أيتها السماوات واقشعري أيتها الأرض الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي أيضا في إشعياء النبي يوجد عتاب ربنا الصح خمسة في نشيد الكرمة أنه غرس كرمة واعتنى بها كل العناية وقال أي شيء يمكن أن يعمل لكرمي ولم أعمله لماذا عندما طلبت أنه يطرح عنب جيدا طرح عنبا رديا سفر إشعياء النبي أيضا يسمونه النبي الإنجيلي لأن فيه أشياء عن مولد العظ... عن مولد المسيح من عذراء وعن لاهوت المسيح إصحاح سبعة وإصحاح تسعة وفيه كلام كثير عن لاهوت المسيح في مواضع متعددة وكلام عام عن الإيمان ضد الوثنية أنا الله وليس غيري قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون خصوصا في الإصحاحات من 42 ل 48 وفيه أيضا كلام عن صلب المسيح وآلامه من أجلنا في أشعية 53 بل ينتهي سفر إشعياء هو إشعياء 66 إصحاح في إصحاح 64 عن أبوة الله حيث يقول أنت يا الله أبونا المهم أن أغسطينوس أثرت فيه دموع أمه وبكائها أثرت فيه روح التأمل والبحث عن الحقيقة أثرت فيه سيرة أنطونيوس رسائل بولس سفر إشعياء أثر فيه أيضا صلاته أيضا إلى الله طالبا أن يرشده أغسطينوس يمثل الشخص الذي لم تستطع الفلسفة أن تقوده إلى الله وإنما قاده إلى الله التأمل والصلاة والسيرة الحسنة التي للقديسين من جهة صلاته ومشاعره في تلك الفتره قبل توبته وبعدها ان بيقول عجبت من الدخان الكثيف المتصاعد من براكين الشهوة الجسدية هذا الدخان الذي يحجب عنه رؤية الله وبعدين يتكلم عن مرارة الخطية يقول لربنا أنت إلى جواري مازجا حلاوة طيبات المحرمة بمرارة لعلي التمس لذه خاليه من المراره واين توجد هذه اللذه الا عندك وبعدين يقول له في المراره اللي شعر بها في الخطيه انت تدمينا لتشفينا تهلك منا الجسد لتحيي فينا الروح اكتر حاجات من دي تشوفوها أه تلاقوها في كتابه الاعترافات وبخاصة في الكتاب التاسع من من الاعترافات وبعدين يتكلم عن بعض آيات وردت في روميا سبعة يقول كان في أعضائي ناموس آخر يضاد ناموس ضميري ويستعبدني لناموس الخطية وبعدين يقول له ربنا كنت معي ولكني لم أكن معك ويقول له تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الفائق وكان يصرخ إلى الله في صلاته ويقول له كما ورد في المزمور 13 أو 12 حسب التغيير إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء إلى متى أقول غدا غدا ولا أقول الآن ولما أشفق الله عليه قال له تركتك حينا فمن يصلح بيننا أي وسيط الوسيط بين الله والناس يلزم أن يكون شبيها بالله وبالناس لو كان شبيها بالله فقط لصار بعيدا عن الناس ولو كان شبيها بالناس فقط لصار بعيدا عن الله ووصل إلى أن الوسيط الحقيقي هو يسوع المسيح الإله المتأنس الذي ظهر بين الخطاة المائتين وهو بار غير مائت هو مائت مع البشر وبر مع الله ولما أوصله الله إلى التوبة قال له ها إني قد وجدتك كنت داخلي وأنا أطلبك خارجا عني كنت أفتش عليك في أشياء خارجة ثم وجدتك في نفسي وفي قلبي وشكره بقول المزمور حللت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح أغسطينوس بعد أن تاب بحث عن العماد وتعمد وبعدين بدأ فكر أوغسطينوس يتطور يتطور من الفلسفة إلى اللاهوت طبعا المسائل دي مش سهلة عقل جبار جدا جدا مثل عقل أوغسطينوس كيف يتحول إلى عقل روحاني فيه التأمل العجيب وفيه عمق الروح وليس تعقيد العقل في أوله أول حياته في التوبة كان بيحاول يتخلص من الفلسفات التي في ذهنه من جهة الأفلاطونية والمنوية ثم تدرج إلى أنه أصبح يتكلم عن اللاهوتيات بأسلوب فيه روح الأفلاطونية ثم بدأ يتكلم في لاهوتيات محضة خالصة مثل كتابه دي ترينيتاتا يعني عن الثالوث أو كتابه مدينة الله The City of God في الأول كان يتحاور في السنة الأولى بعد عماده مع أسرته وأصحابه وكانت تتكون من أمه القديسة مونيكا ومن ابنه أديوداتوس ابنه اسمه أديوداتوس ابنه من الفساد طبعا من عيشة خاطئة في الزنا لم يتورع أن يقول كان ليا ابن من الزنا يعني في اعترافاته وأنه كان بيتحاور مع أمه وابنه ومع أخيه نافيجيوس ومع صديقه أليبيوس يعني كان ليه مع هذه الأسرة حوارات لاهوتية وفكرية أخيرا الفيلسوف الذي فيه خضع للاهوت الذي صار إليه وبدأ يتصرف كاليهودي بدأ يتصرف إيه كاليهودي قبل ما أخش في الموضوع ده أحب أن أقول إن أغسطينوس له صفات متعددة صفة الذكاء والرقة العجيبة صفة إنه لاهوتي إنه فيلسوف فيما بعد صارت له صفة الكهنوت كقس ثم أسقف وقبل الكهنوت كانت له صفة الواعظ وعموما له صفة رجل التأملات ومفسر الكتاب واستطاع أن يحيا حياة رهبانية في وحدة وخلوة قبل رسامته قسا ثم لجأ الناس إليه فصار مرشدا روحيا للذين حوله وصار أب رهبنة مع إنها فترة قليلة ولكنه في فترة الرهبنة باع كل ماله بعد وفاة أمه القديسة مونيكا باع كل ماله ووزعه على الفقراء وعاش فقيرا راهبا ممكن أن نقول أيضا أن له صفة كاتب ومؤلف وكتبه كثيرة يقولون أن مؤلفاته بلغت 260 مؤلفا ونحن فيها نفرق بين أنواع وأنواع مؤلفاته الأولى في حياة الفلسفة ومدرس الفصاحة نشكر الله أنه لم يبق لنا منها الكثير يعني ثم أيضا مؤلفاته منذ أن صار كاهنا وأسقفا فيها المؤلفات الروحية وفيها المؤلفات اللاهوتية وفيها الردود على الفلسفة والردود على الهرطقات وإن أردنا أن نتكلم عن مؤلفاته إنما قبل أن نذكر التفاصيل نريد أن نذكر مؤلفين مشهورين جدا يدلان على روح التواضع الذي فيه روح التواضع The Humility of Saint Augustine أول كتاب منهم كتاب الاعترافات Confessions كتاب الاعترافات كتاب الاعترافات عبارة عن بخور عطر في حياة هذا الإنسان الإنسان بيعترف سرا على أحد الآباء الكهنة وسمعنا في حياة بعض القديسين ان ممكن اعترفوا اعترافات عامه علنيه امام الكل زي القديس موسى الاسود مثلا لكن اغسطينوس انفرد بشيء اخر انه اعترف على العالم كله وعلى الاجيال كلها الجيل الذي عاش فيه والاجيال التي اتت من بعده في كتاب اعترافات كلنا بنقراه ما كان احد يستطيع ان يعلم خطايا اغسطين في حياته كلها الا بعد ان كتبها اغسطين فهو كشف نفسه وكشف ضعفاته وسقطاته بل وكشف انحرافه الى الوثنيه في حياه الفلسفه وانحرافه الى الطيش والفساد في عشرة الشباب وانحرافه إلى الزواج غير الشرعي والإنجاب غير الشرعي كشف كل شيء عن نفسه في إخلاص شديد وفي أمانة عميقة وزائدة وفي عمق وفي روحانية بل انه كشف عن اخطائه ما لا ما لم يكن يعرفه عن نفسه من اخطاء مثلا قال لربنا انا يا رب لا اذكر خطاياي وانا طفل صغير رضيع فايه الخطايا اللي كنت بقولها انا اعرف ان ال- الاطفال الصغيرين والرضع بيعملوا دوشه وبي- بي- و- وبيزهقوا الناس اللي حواليهم بصياحهم بعياطهم فلازم انا كنت بعمل كده واعرف ان الاطفال الصغيرين بيغيروا من بعض اذا اكرموا طفل يغير منه الاخر فانا لابد كنت بعمل كده كان فيا الخطايا دي الى هذه الدرجه كان القديس أغسطينوس أمينا في اعترافاته ومتواضعا في اعترافاته وصادقا في توبته توبة صادقة لا يخفي فيها شيئا وكان لا يخجل من خطاياه لا يخجل أن يعرف الناس خطاياه بل يهمه أن يخجل توازنا مع الخطايا القديمة وكان يشرح في اعترافاته حيرته وتساؤلاته في سعيه إلى الله العجيب أن هذه الاعترافات نشرها أغسطينوس سنة 397 بعد أن صار أسقفا يعني مش أول ما تاب نشر اعترافاته محدش دريان بيه كتير ده بعد ما صار كاهنا وواعظا وراهبا ومؤلفا وأسقفا مش بس أسقف مساعد وأسقف أبروشية نشر اعترافاته بعدها وفي اعترافاته لم يفقد ابدا احترام الناس له بل اعجبوا بامانته واتضاعه واصبح كل انسان يستطيع ان يجد تجاوبا مع اغسطينوس في كتاب الاعترافات كل نفس تجاهد ضد اغراءات الخطيه واظهر للناس ان كل الموضوعات يمكن أن تعالج بأسلوب روحي ده عن إيه؟ عن الاعترافات هناك كتاب آخر أصدره في السنوات الأخيرة من حياته يعني هو تنيح سنة 430 أصدر هذا الكتاب 427 28 اسمه Retractations Retractations يعني التراجعات يعني ايه التراجعات نوع اخر من تواضع اغسطينوس بدا يراجع نفسه في كل ما كتبه من قبل ويرى هل هناك خطا فيما قد كتبه او علم به ويحتاج الامر الى تصحيح ففي هذا الكتاب ريتراكتيشنز التراجعات بدا يصحح ما يراه في كتاباته الاولى آه، يحتاج الى تصحيح سواء ما كتبه قبل اسقفيته او ما كتبه اثناء اسقفيته صحح ما يبدو له ضعيفا امام نضوجه في المعرفه او ما يراه باطلا او ما يراه غامضا او ما يراه مبتعدا عن التعليم الصحيح في الكتاب الاول الاعترافات اعترف بضعفاته في الحياه الشخصيه والسلوكيات وفي كتابه التراجعات اعترف باخطائه الفكريه او ما راه هكذا الراجل قبل ان يموت أراد أن يعطي حسابا أمام الله تذكر في كتاب التراجعات قول الكتاب كثرة الكلام لا تخلو من معصية وأنا كمعلم وكأسقف تكلمت كثيرا فربما يوجد شيء من التعصية بدأ يتراجع عنه بتواضع إيه ده وأيضا تذكر ما ورد في كورنثوس الأولى 11 آية 31 لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا فبدأ يحكم على نفسه ويدين نفسه قبل أن يدان أمام الله كتاب الاعترافات في أول حياته الإيمانية والرعوية كتاب التراجعات أو التصحيحات في أواخر حياته في الأسقفية لكي يكون نظيفا أمام الله سلوكا وفكرا إلى جوار هذا توجد رسائله ينسبون إليه حوالي 270 رسالة كتبها من سنة 386 يعني بدء توبته لغاية سنة 429 قبل وفاته يعني من عماده إلى قرب وفاته أسئلة تمثل تساؤلات عصره تمثل قلبه الكبير الذي يجد فيه كل أحد مجالا كما قال القديس بولس الرسول كنت كل شيء لكل أحد رسائل بولس رسائل أغسطينوس تحتاج إلى دراسة ما في شك آه لأن 270 رسالة دي عشان الواحد يلخصها له أيضا دراسات اللاهوتية آه، ردوده على الهرطقات هاجم المنوية والغنوصية والفلسفات الخاطئة هاجم الإلحاد والوثنية وتعدد الآلهة والثنائية التي نادى بها المعنويون من ناحية إله للخير وإله للشر قال لهم الشر ده مجرد الوضع السلبي للخير يعني الشر هو عدم الخير رد على البيلاجيين الذين كانوا ينكرون النعمة ويظنون أن ال... الإرادة البشرية يمكن أن تصل إلى الكمال بدون النعمة تكلم كثيرا عن النعمة يكاد القديس أغسطينوس أن يسمى عند بعض اللاهوتيين بأنه قديس النعمة في كتابه الرد على البيلاجيين في مجموعة Nicene and Post-Nicene Fathers تلاقي في volume كبير اسمه Anti-Pelagianism كلام كتير كتير كتير مقالات فيه كلام عن الإرادة الحرة وفيه كلام عن المعمودية وفيه كلام كتير يعني مش وقته دلوقتي كان له حوار كبير مع القديس جيروم حول أصل النفس The origin of the soul أصل النفس أغسطينوس كان بيقول النفس تولد مع الجسد جيروم كان بيقول إن النفس تعطى للجسد يعني ما, ما بيتولدش بيها لكن ربنا بيديها له منها يتولد بيها يعني متاخده من آدم وحواء لذلك أغسطينوس من أكثر الناس ومن أقدم الناس حديثا عن الخطية الأصلية المتوارثة من آدم وحواء كان جيروم شديد ناشف في رده على أغسطينوس وأحيانا كان يعني very stiff جيروم أغسطينوس كان رقيقا هادئا وديعا وينتصر برقته ووداعته أخيرا أغسطينوس أحرج جيروم في نقطة لم يستطع أن يرد عليها إلا بالشتيمة معلش لما تقول اسماء قديسين كانوا بيشتموا في بعض الأسلوب بتاع زمان كان كده مش عند الكل قال له إيه قديس آه، أغسطينوس قال له إذا كانت النفس تخلق كنفس جديدة تمنح للإنسان ولا يولد بها من أبويه إذا لماذا نعمد الأطفال؟ يبقى الطفل اللي اتولد جديد بنفس جديدة لم تخطئ لم ترث الخطية من الأبوين يبقى بنعمده ليه؟ وكان سؤالا بلا جواب مفيش غير ان جيروم يقول له اكمنك اسقف وانا اسيس ده انا مش عارف ايه ده أنا- أنا- أنا مفيش فايده اللي ما عارفش يفلفص انا فاكر زمان الحكايه دي قريتها وانا علماني كنت شفت على ما اظن في مكتبه بيلجوينز او حاجه زي كده كتاب عن الرسائل المتبادله بين اغسطينوس وجيروم ربما سنة خمسين ولا حاجة زي دي من زمان قبل ما ترهبن ووجدت لذة كبيرة جدا في إن أشوف إيه أسلوب أغسطينوس وأسلوب جيروم في المناقشة الأسلوب الرقيق وهو كيف يتفاهم مع الأسلوب العنيف وكيف يحتفظ برقته على رغم ما يتعرض له من عنف وكيف يكسب بالرقة والتاني يخسر بالعنف حاجة لذيذة كده ومع ذلك من رقة القديس أوغسطينوس أنه لم ينشر بحثه عن أصل النفس the origin of the soul آه الذي يحرج فيه جيروم لم ينشره إلا بعد وفاة جيروم لكي لا يحرجه في حياته فنشر هذا البحث سنة 419 كان جيروم توفى وهو كان فاضل له 11 سنة ليلحق به أم، قلنا رد على الهرطقات قلنا ليه كتب لاهوتية زي كتاب ال- دي ترينيتاتي عن الثالوث ليه كتب عن الأسرار عن الإيمان عن الزواج ليه كتاب مشهور اسمه تعليم المبتدئين في أصول الدين آه، كلام عن حرية الإرادة عن أصل النفس عن عماد الأطفال عن الخطية الأصلية عن عمل النعمة ليه كتاب لطيف جدا اسمه دي ماجسترو يعني عن المعلم اتكلم عن أهمية كلمة الله وعن المعلم اللي عنده عصمة في التعليم infallibility في التعليم وهو يسوع المسيح كتاب حلو قوي يا ريت تقروه انا اعتقد انه ترجم للغه العربيه بتاع De Magistro دي ليه كتب في التفسير آه، في تفسير المزامير ليه كتب في تفسير المزامير ليه كتاب تفسير يوحنا الاولى ليه بعض كتب تفسيريه وعظات تفسيريه كثيره نبقى نقولها لكم ليه كتاب مشهور جدا جدا من اشهر مؤلفاته يعني لما يجيبوا لاشهر كتابين لاغسطينوس يحطوا الاعترافات نمره واحد ويحطوا نمره اتنين مدينه الله مدينه الله اتكلم عن مقارنه بين مدينه العالم الزائل وبين مدينه الله التي ستبقى الى الابد وكتب هذا الكتاب بعد غزو روما وبدأ اضمحلال هذه المدينة العظيمة ليه كتاب ضد ال- المشككين كتاب اسمه كونترا أكاديميكوس ضد الأكاديميين يعني against the academics اتكلم عليها على الناس اللي بيشككوا الناس وبيقولوا لا يستطيع إنسان أن يصل إلى الحقيقة الكاملة أقصى ما يمكن أن نصل إليه بعض ال... الاحتمالات وهو بدأ يكلمهم عن الوصول إلى الحق والبحث عن الحقيقة وإن إحنا ممكن نصل إلى الحقيقة ونصل إلى الله الذي هو الخير الأعظم ليه كتاب عن خلود النفس ليه كتب كثيرة آه، يعتبره البعض مؤسس الفلسفة المسيحية وفي نفس الوقت ليه تأملات في في التفسير كان بيلجأ إلى طريقة التفسير الرمزي إلى التفسير إيه؟ الرمزي أنا كنت بأعجب بيه لما أقرأ له عن التفسير الرمزي وخصوصا وأنا في الدير عندي وقت كتير قبل الأسقفية وكنت أعجب أحيانا بذكائه حتى لو كان الأمر يبدو مصطنعا أو ملفقا ما أقدرش أقول ملفقا بالنسبة لقديس كبير زي أغسطينوس لكن هديكوا حكاية وأنتوا احكموا عليها لما جه أغسطينوس يتكلم عن يوحنا 21 لما التلاميذ السبع تلاميذ صادوا السمك وبيقول صادوا سمكا كبيرا وجيدا 153 سمكة يقول دعونا نفكر معا ال 153 دي توصلنا لفين نقرع وربنا يفتح لينا ونسأل ونعطى إلى آخر هذا الكلام قال ما دام سمك كبير وجيد يبقى رمز للناس الذين يخلصون طب وكيف يخلصون يخلصون بإطاعة الوصايا اللي يرمز ليها الرقم عشرة بتاع التن كوماندمنتس ويصلون إلى حياة الكمال اللي يرمز إليها رقم سبعة يدل على الكمال يبقى اللي عايز يخلص يبقى خلاص ويجي عن طريق العشرة والسبعة يبقوا 17 لكن علشان نصل إلى 17 ناخد واحد اتنين تلاتة أربعة لغاية لما نصل لل 17 تعدوهم تلاقوهم 153 هو نوع من الذكاء اللطيف لكن يعني هقول لك بيلفق بيصطنع راجل لطيف ويعجبنا ذكائه وعقليته ومحاولة الوصول إلى الحقيقة هو كان دايما يمشي كده يعني مثلا ايه يقول مريض بيت حسده كان مريض 38 سنة يقول ليس عفوا يا أصدقائي أو عبثا إن الكتاب ذكر رقم 38 تعالوا بنا نبحث عن الأسرار اللي ورا رقم 38 اتفضلوا نصلي